حلوني يا أباي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أديكم النهاردة مواضيع مواضيع عن الرجاء كلنا محتاجين نتمسك بالرجاء اللي قال عنه القديس بولس مرسال النفس مرسال النفس يعني يخلي النفس هادية ترسى على بر يعني فالموضوع الأولاني بعنوان الله يريد أن الجميع يخلصون من أجمل إعلانات الكتاب لما نقول كلمة إعلان مش بروباجندا يعني إعلان يعني حقيقة معلنة حقيقة معلنة من قبل الله حقيقة ثابتة لا تتغير أعلنت لنا أن الله يريد أن الجميع يخلصوا من أجمل الحقائق أو أكثرها يعني رجاء ليه؟ لما تبقى عارف أن ربنا مش عاوز غير خلاصك عاوز يدخلك السماء أيوة بعندك بكسلك لا مؤاخذة خيبتك بس عاوز يدخلك السماء في فرق بين مثلا واحد عاوز ينجح اللي قصاده بأي تمن وبين واحد لا يعنيه وبين واحد عاوز يسقطه فرق كبير قوي مش كده انا فاكر امتنح امتحنت في اول سنه في الطب عند الله ينيح روحه بقى كان شماس البابا كيرلس وتلميذه كان راجل تقي جدا وبعدين ميل عليا واحنا بنمتحن anatomy آه علم تشريح قال لي عاوز اقول لك حاجه هو ما يعرفنيش انا ما بسمعش الحاجة الغلط عشان أنا بحب أنجح كل الناس فلو لقيتني سكت غير الإجابة بتاعتك أنا منساش أبدا اليوم ده فات عليه أكتر من كان إيه قربت على 35 سنة منساش اليوم ده فبقى يسألني سؤال أجاوب يسأل اللي بعده اجاوب الاقيه سكت او ما غير الاجابه على طول عرفت طبعا الاجابه طلعت غلط فهو ايه الغلط ما بيسمعوش من ساعتها وانا بحس ربنا اذا كان فيه بني ادم دي طريقته طب امال ربنا طريقته ايه عند الغلط يسكت يعدي ويستنى الصح ويديني نمرة على الصح طب والغلط ما يخصمش لقيت نفسي واخد النمرة النهائية لو واحد تاني هيحاسبني يمكن يديني خمسة من عشرة ولو واحد قصد يسقطني وكان عندنا في الكلية ناس كده يعني كنت هسقط لأنه قصد يسقطني الله يريد يبقى تبعا لإرادته هيبان موقفه في كل شيء يريد أن الجميع يخلصوا وبالتالي دي لازم تريحك وتفرحك ومش ممكن اليأس يقرب منك يدخل عليك ازاي اليأس إذا كان إرادة الله صالحة مرضية كاملة لا يشاء أن يهلك أحد مهما كان الأحد ده إيه ما يحبش أبدا أنه فلان يهلك حتى لو كل البشر اتغاظوا منه وتمنوا هلاكه ربنا فوق البشر فيفضل برضو إيه عاوز خلاصه تعالوا نعيش الفكرة دي إعلان تاني يقول يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد إلهنا ما بيتغيرش هو هو امبارح النهاردة بكرة إذا القاعدة دي ثابتة عشان ما حدش يقول أيوة كان زمان باله طويل ما فيش حاجة اسمها كده هو هو القديس بطرس يقولها بطريقة تانية يقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ في ناس تقول ليه بيتبطيء ليه ما بيردش ليه ما بيستجبش ليه ما بيخلصناش من الخطية بسرعة ليه ما بيزحش الناس الأشرار دول ليه هو مش بطيء ولا حاجة لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوب نفس المعنى لا يشاء هو يشاء الكل يخلصون طبعا عن طريق التوبة ولا يشاء أن يهلك منهم أحد تيموساوس بقى الأولى اتنين هي الآية بتاعتنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون تعالوا بقى نستعرض هذا الإعلان الكتابي عبر كل القصص كده بسرعة يعني مثلا في آدم وحواء لو كان الله عنده استعداد أن يهلك آدم وحواء كان من أول لحظة شطب عليهم وجاب غيره أسهل له على فكرة أسهل له جدا أنه ينفخ في الأرض تاني ويطلع بني آدم آدم جديد آدم عدل آدم خد كل حاجة وما سمعش الكلام الأصعب جدا والمكلف جدا أنه يفضل يصلح في الخليقة اللي باظت مش كده؟ فلما تيجي بمهندس شاطر كده تقول له معلش أيف لي المبنى ده يقول لك آه، ده كلام ده اديني حتة أرض أطلع لك مبنى عدل من الأول تأييف مبنى ده غلبة هنقعد نتعامل مع الواقع خلينا ن- نعمل حاجة جديدة بمزاج فربنا كان أسهل له جدا أنه يخلق خليقة جديدة من الأول ويعدم خليقة آدم وبني آدم لكنه لا يريد أن يهلك أحد يريد أن الجميع يخلصون فمهما كلفته تصليح آدم وحواء لكن ما ي- ما يجيبش غيره الله يريد خلاص آدم وحواء قبل السقوط وبعد السقوط قبل السقوط عشان خلاصهم سهل عليهم كل حاجة قدام كل آلاف الشجرة ببلاش وكله حلو وشجرة واحدة بس وصية سهلة بلاش دي لأنه عاوزهم ينجحوا في الاختبار البسيط ده اختبار سهل قوي فهو عاوز خلاص طب بعد ما عملوا العملة برضه عاوز خلاص سطر عليهم واداهم الوعد وابتدى ايه يشد عليهم ويأدبهم من أجل خلاص كان من الممكن إفنائهم زي كل واحد فينا كان ممكن في يوم من الأيام يموت وكان ساعتها دخل النار- الجحيم في واحد فيكم ما يعرفش يوم في عمره لو كان مات فيه كان دخل الجحيم اسألوا نفسكم أنا أول واحد أقول ده, ده كتير لازم في أيام في حياتنا لو متنا ساعتها كنا هلكنا طب ليه ادانا عمر لأنه يريد أن الجميع يخلصوا ويتكرر الموقف وأخطاء كبيرة وفي لحظة الخطأ حسب تعليمات اللي اتقالت في حسقيال النبي البار وإن أخطأ البار ومات هحاسبه على خطيئته وبره لا يحسب له لأنه مات في خطيئته طب احنا ربنا ساتر علينا لأنه لا يشاء زي ما عمل مع آدم وحواء ما سابهمش يموتوا في لحظتها لو ماتوا في لحظتها هلكوا حسب تقليد الآباء آدم وحواء تابوا ودخلوا الفردوس بعد قيامة المسيح بعد موته لأنه لا يريد أن الجميع يخلصون كمان من من حبه في خلاص الناس سطر عليهم هم عاملين عاملة مفضوحين من هنا جاء أول معنى للستر أول معنى للستر أن الخطية فضيحة الخطية عري ولأنه لا يشاء أن يهلك أحد يريد أن الجميع يخلصون حتى قبل ما يعالج من جوه لم الصورة من بره ظبط الدنيا سطر عليهم ده اللي بيعملوا معانا كلنا بدون استثناء ربنا ساتر علينا وبيشتغل على مهله من جوه ينظف من جوه بس من بره منظر خدام محترمين وناس افاضل واتقياء واه على اللي جوه بقى اللي جوه ده على مهله بقى ينظف فيه براحته لكن من بره المنظر حلو ليه لانه دول ولاد ولا يشاء عشان لما تدخلوا السما منورين محدش عارف البلاوي اللي اتسطرت قبل كده في صغيره هو اللي عارف انما بقى تقف جنب ماري جرجس والست دميانة وبتاع محترم في السما في يوم من الايام كده ومحدش عارف اللي كان حاصل زمان لانه ساتر هل بسبب هلاك ناس كتير في العهد القديم يشك في صلاح الله دي بقى مشكلة ذهنية عقلانية الحادية انه ناس كتير تقرا العهد القديم تقول لك اه ربنا عمال يطيح في الناس وبتاع يا عم انت ما قريتش كويس ده الناس صعبة قوي ده الناس هي اللي قلبها حجر ده ربنا مفيش أطيب منه ده هو لا يشاء أن يهلك أحد مش معنى أن في ناس بتهلك أن ده ضد صلاح الله ده يؤكد صلاح الله لأنه سايب الناس تختار إن كان عليه هو مش عاوز حد يدخل جهنم دي خالص دي معدل إبليس مش لحد غيره اللي داخلينها داخلينها غلط داخلينها بمزاجهم فمثلا لما قال الكتاب إرادة الله صالحة يعني إيه إرادة الله صالحة يعني ما تخافش من اللي جوه ربنا لأنه صالح عارفين المزمور اللي يفضل يقول اشكروا الرب لأنه إيه لأنه صالح صالح يعني ما تخافش منه غرضه حلو غرضه كويس ملوش غرض وحش فكل حاجة حلوة فيه صالح دي كل كل الصفات الحلوة فيه طيبة تلاقي صبر تلاقي ستر تلاقي لطف تلاقي غفران تلاقي كتير لأنه صالح وإرادته صالحة ومن إرادته الصالحة بيدي حرية للإنسان تغلط صلح غلطك يا ابني ما حصلش حاجة يرجع الابن الضال أهلا يا حبيبي الحمد لله على السلام واللي فات اللي فات مات إيه ده السهولة دي لا يشاء أن يهلك أحد يريد أن الجميع يخلصون إذا إرادة صالحة حقيقية إرادة الله الصالحة تجعله دائما في وضع انتظار توب الله دائما وضع أخطيت في التعبير وضعه الأساسي منتظر توبة الناس الوضع الأساسي لله انتظار التوب عشان كده في اللحظة اللي انت داخل بدموعك ريحت قلبه فرحت السما كلها عملت اللي نفسه فيه ولو جبت واحد تاني جبته بدموعه يا بختك فرحت السما كلها كل الباقي ده كوم واللحظة دي كوم لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق تعالوا نرد على الجماعة اللي بيقولوا العهد القديم مليان قصص تسيء إلى جمال الله وإيه صلاحه هل نوح هلك لأنه سكر وتعرى ده نوح ده, ده أكبر من أي كاهن فينا أكبر من أي بطرك في التاريخ ده نوح ده حاجة كبيرة جدا فيقع في خطية إلى هذه الدرجة الحقيقة اللي سمعناه أن نوح شهد له في العهد القديم والعهد الجديد أنتوا عارفين بعد نوح بتاع ألف سنة في كلمة غريبة جدا جاية في الأنبياء تقول لو وقفوا قدامي ثلاثة نوح ولا أيوب ولا دانيال إيه ده نوح محطوط مع العظماء كده نوح له مكانة كبيرة قوي عند ربنا كده ربنا بنفسه بيقول لأرمية كده بيقول له لو وقفوا مع قدامي نوح يا طب والعملة السوداء اللي عملها دي بس لأنه لا يشاء أن يهلك أحد هتلاقيه قال له سامحني يا رب مش هعمل كده تاني خلصت خلاص وكأنها ما حصلتش لأن الله صالح يريد أن الجميع يخلصون عدت زي خطايا كبيرة كتيرة بتعدي هل هلك أبونا إبراهيم لأنه خاف وكذب بدل المرة مرتين على الأقل طب ده الكذب عيب وعيب قوي على راجل عظيم زي كده ده بقى مش بطرك ده خليل الله ده أبو البطاركة كلهم ده صديق الله ده رجل رمز الإيمان كله في الكتاب فلما يخاف ويكذب وتتكرر نفس العملة وعملة حتى عيبة في حق الرجالة وبعد كده كله إيه إبراهيم خليلي إبراهيم صديق هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله إبراهيم مش ده اللي كذب ده جاله أبي مالك وبخه هزقه بالبلدي قال له عيب عليك تعمل كده يعني يا رب أبونا إبراهيم ده بني آدم شايفه نص راجل وانت شايفه صديقك يعني كده ايه الرجاء ده كله ده ازاي انت بتبص كده لأنه يريد أن الجميع يخلصون هل هلك يعقوب بسبب أنانيته ولا الكذب ده يعقوب ده تهمة من الأول كده بيشتري بطبق عدس وبعدين بيمكر على أبوه ويلبس لبس أخوه ويطلع لخاله ويكمل الحيل بتاعته والتاني قلقان منه حاجة يعني قصص زي بتاعت الدنيا ملهاش دعوة بربنا خالص طب ويعقوب ده ينفع يمشي مع ربنا يطلع منه حاجة عدلة ده ده يطلع يعقوب إسرائيل قديسك ده كمان ده أبو الأصباط ده إسرائيل كلها اتسمت عليه إذا لم يهلك يعقوب بالرغم من كل اللي عمله هل هلك موسى لأنه قتل الإنسان في يوم من الأيام ده قتل بجد قتل في لحظة غضب قتل قتيل وقتيل بريء ما هلكش بالعكس ده خلص وصار كبير الأنبياء هل هلك داود لأنه وقع في زنا وكذب ومؤامرات وإيده اتملت دم ده ربنا مرة قال له كده قال له إيدك مليانة دم يا داود يا ربي واحد سفاح يعني ولا إيه ده لأنه فعلا كان بيجي له وقت بيفتري كانوا حواليه قطاع طرق كان بينسى نفسه دخل على عماليق أباد بلاد بكاملها وما كانش ربنا قال له يعمل كده ويوم أبيجايل كان طالع هيموت نبال وكل اللي في بيته وقال مش هسيب كلب في بيته تحس واحد فضلي في الوقت ده مش داود خالص في حتة صعبة جواه طبعا لخبطة خالص هل هلك داود بعد ده كله أبدا ده داود احنا بنقول من مزامير تلاتيل داود النبي والملك وال... وعاملين له قيمة لغاية دلوقتي حاجة كبيرة قوي هل هلك شمشون بعد قصص الزنا ده شمشون ده ده بيغير في الجيرل فريندز كل شوية لما تقرا القصة تلاقيه ده أمريكاني قوي يعني ده ماشي بدماغه خالص وبيمشي أبوه وأمه على على مزاجه اخطبوا لي الفلسطينية دي بعد شوية لا مش من غير خطوبة بقى خلينا نمشي براحتنا لا لا لا وده ينفع قاضي ده يا رب ده ينفع ده يجيب لك الكلام ده في الآخر شمشون يذكر في سفر العبرانيين على أنه من رجال الله رجل الإيمان خلاص دخل السماء هل هلك شعب نينوى الذي صعد شرهم أمام الله لا تابوا بمناداة يونان هل هلك يونان نفسه لأنه عصى الله وعند مع ربنا وطلب الموت لنفسه ويئس من حياته و... و... وأثر جدا في خدمته لا لم يهلك يونان نبي عظيم وله سفر في الكتاب هل هلك سليمان بعد قصص تشيب من جوازه بوثنيات مسك بخور قدام الوثن أوحش خطية في الكتاب الوثنية إنكار للمسيح لم يهلك سليمان كتب سفر الجامعة وتاب على آخر أيامه وبقينا حاطينه في الشفعاء ايه يا رب ده لو لم يكن الله صالحا ولم لم تكن ارادته صالحه ولا يشاء ان يهلك احد كل دول كانوا اول ناس يهلكوا كل دول ما كناش سمعنا بيهم لان اخطائهم كبيره وفضايحهم صعبه هل هلك شاول الطرسوسي لانه اضطهد المسيحيين لانه جدف على اسم المسيح بقى قديس عظيم هل هلك بطرس لأنه أنكر وحلف ولعن بالتلاتة ما يعرفش المسيح صار قديسا عظيما هل هلك اللص اليمين بسبب سيرته الردية وعمايله السودة هل هلكت السامرية برحلة الرجال اللي عدت عليها دي ولا المجدلية ولا مريم المصرية ايه العينات اللي احنا بنفتكرها دي إلا لأنه ربنا صالح وإرادته صالحة ولا يشاء أن يهلك أحد ولو ما كان الله يريد أن الجميع يخلصون ولا واحد من دول كان عدى كل دول كانوا سقطوا سقطوا إيه عزيروا يعني إنما ربنا إرادته مريحة جدا تعطي رجاء لكل واحد الأزمة دايما مش في إرادة الله الأزمة دايما في إرادة مين بقى الإنسان الله يريد والإنسان يريد وربنا يجي عن شوفوا كل الدنيا دي تتحرك بصباع ربنا إلا المفعوص اللي اسمه البني آدم ده يقف قدام ربنا ند ويمشي الدنيا بمزاجه وربنا يسكت يسكت ما انت اللي قلهته يا رب ما انت اللي عملته حاجة معلش ما هو ابني ما انا بحبه هو مش راضي يفهم انا بحبه فكبرته وسيدته على الارض سلطته اديت له قيمه وقلت له انت صورتي ومثالي انا بعاملك زي ما بعامل نفسي انما الانسان عمل فيها ربنا وارادته بقى مشيت عكس اراده الله لكن الطبيعي ايه ان الواحد ياخد عن ابوه يعمل زي اراده الله تبقى ارادتك وارادتي واراده ربنا واحد احنا كمان يبقى شعارنا في الحياه ايه نحن نريد ها ان الجميع يخلصوا مفروض كده ودي المسيح الحقيقي المسيح الحقيقي إرادته ظبطت على إرادة ربنا فاللي بيحركه طول الوقت هذه الإرادة الصالحة كما أن الله يريد أن الجميع يخلصون أنت كمان لا تريد في الدنيا دي شيء إلا أن يخلص الجميع لا فارق أكل ولا شرب ولا سمعة ولا راحة ولا فلوس ولا أنت لا تريد إلا ما يريد الله أن الجميع يخلصون فعمال سبعة القديس استفانوس وهو ممتلئ بالروح وعظ الوعظة الجميلة اللي قال لهم بصوا إرادة الله شيء وإرادتكم يا يهود شيء يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أبائكم كذلك أنتم الروح القدس يريد خلاصكم وانتم بتقاوموه الروح القدس عاوز يشاور على المسيح المخلص الوحيد وانتم رافضينه أي الأنبياء لم يضطهده أبائكم دايما صوت الحق رافضينه إرادتكم ضد إرادة الله قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه تلاحظوا إيه ربنا صالح وبعت أنبياء وبعت قديسين ويريد أن الجميع يخلصون والموقف من البشر إيه مقاومة مستمر يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت إيه إرادتك يا رب أنا ما عنديش غرض وحش أنا مش عاوز أحاسبكم أنا مش عاوز أدفعكم تمن عمايلكم أنا مش عاوزكم تعملوا إنجازات أنا مش عاوز ولا حاجة غير تيجوا تحت جناحي مش عاوز غير كده أنتم مش عاوزين ولم تريدوا وذا بيتكم يترك لكم خلاصا في تسمية 30 يقول إيه أشاهد عليكم اليوم السماء والأرض زي اللي ربنا فاض بيه بقى فبيقول السماء تشهد تشهد أن إرادته صالح السماء تشهد أن ربنا ما اشتهاش هلاك إنسان أبدا لكن في كل حياة البشر لا يريد إلا خلاصهم خلاصهم يعني معرفة الحق ودخول السماء قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة هقول لك ايه اكتر من كده انا حاطط لك الطريقين بس يعني مش محتاجة مفهومية قدامك سكة حياة وسكة موت يا ابني اختار الحياة كي تحيا انت ونسلك لان هذه ارادة الله قداستكم ما هي برضو معرفة الحق تدي قداسه أن تمتنعوا عن الزنا طبعا تمتنعوا عن كل شر بس كانت الرسالة موجهة لشعب يعاني من الخطية دي. آية تاني في نفس الموضوع تقول إيه هذه هي الدينونة النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة يعني إيه من ناحية النور النور دخل ربنا جه ولو بس سيبنا إيدينا وسلمنا له كده كان هياخدنا كلنا مع السماء انما الناس حابه الضلمه مش حابه النور الناس ارادتها عكس ارادته الناس مش عاوزه السماء عاوزه الارض مش عاوزه الروحيات عاوزه الجسديات مش عاوزه الحب عاوزه الكراهيه مش عاوزه الامانه عاوزه الكذب الناس عاوزه كده طب يعمل ايه ربنا يفرض عليهم الامانه ويفرض عليهم القداسه شوفوا تعبير جميل بيقوله القديس غريغوريوس في القداس يؤكد نفس الفكرة يريد ايه تاني ان الجميع يخلصون يتقال حولت لي العقوبة خلاصا معنى ده جميل جدا ليه تصوروا ان انا اعمل عملة وليها عواقب يقوم ربنا من طبته يحول العواقب الى مصلحة يعني ايه الطيبة دي مش موجود في قاموس البشر الطيبة دي مثلا الطوفان مش الطوفان ده عقاب الطوفان كان مجال خلاص نوح وعيلته حولت لي العقوبة خلاص السجن مش ده شكله تأديب السجن ده هو اللي خلى يوسف يبقى رئيس وزر الهرب بالنسبة لموسى مش الهرب ده نوع من التأديب ولا العقاب ده الهرب ده هو اللي خلى موسى رئيس الأنبياء واخدين بالكم عاوز أوصل لإيه حتى ما نعاني منه ونقول له يا رب أيوة أنت بتأدبني ما أنا وحش يا ابني تأديب إيه ده أنا بعمل لك حاجة أحسن ده دي سكة التر... الترقية أنا بشدة بس الشدة دي ليك مش ليا ده برضو لمصلحتك الكلام ده لأن الله يريد أن الجميع يخلصون لا طوفان ولا سجن ولا هرب اتحسب عليك ده اتحسب لك في الآخر الحوت صار خلاصا ليونان طب ده الحوت ده علقة سخن دي مصيبة ده سجن من نوع خاص لا دي دي غواصة بتنقذه السجن بالنسبة لبطرس كان مجال خلاص لما جاله الملاك وطلعه من السجن وأربع أرابع وكم باب يتفتح قدامه بمعجزة و... المرض صار خلاص لبولس الشوكة اللي جات له في الجسد قال له هي دي اللي هيبقى معاها النعمة اسكت اقبل المرض لأن المرض معاه نعمة كبيرة تكفيك نعماتي لأن قوتي في الضعف تكمل لأن الله يريد أن الجميع يخلصون كل النيجاتيفز اللي في الحياة دي كل السلبيات كل المنغصات كلها خلاص لأنه إله صانع خيرات ما عندوش شر ما بيعرفش يعمل حاجة وحش فكل ده طلع إنه حلو مش وحش تعبير تاني يقوله القديس غريغوريوس ربطني بكل الأدوية المؤدية للحياة عارفين لما تبقى حالة مستعصية جدا ويجيبوا لها أدوية مستوردة ويعملوا كل الأدوية الممكنة عشان ينقذوا اللفندي ده اللي حالته خطر قوي أو ربنا بيعمل معانا كده كل الأدوية الممكنة جايبها لنا ربنا من ضمن الأدوية أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض كل واحد فيكم يا أحبائي في حياته شخصيات بعتها ربنا بعتها الخلاص يجوز والديه يجوز قرايبه يجوز جيرانه يجوز معارفه يجوز خدام معاه يجوز ناس بتعلمه الصبر عشان الصبر يدخل بيه السماء ممكن بس كل ده عشانك كل دي أدوية فلو بصيت حواليك كده هتلاقي انك انت ايه عايش في صيدلية كبيرة مراتك دواء وعيالك دواء و... وزميلك واخوك دواء وكله ده دواء واحد منهم يعلمك التواضع واحد يعلمك الصبر واحد يعلمك الحكمة واحد يعلمك الصمت ما تتكلمش أحسن كويس ما أنت محتاج كل الأدوية دي أعطيتني الناموس عونا كلمة ربنا أجمل دواء الناموس ده هو المعين ليك عشان تدخل السماء كل كلمة كل آية معون بتزق على السماء إذا في إحسانات وفي بركات وفي معجزات وكل ده لأننا تحت شعار كبير إعلان إله اسمه إيه؟ يريد أن الجميع يخلصوا. مش عاوز غير كده. بيعمل كل الأمور الممكنة كي لا يهلك أحد. معاه كمان تأديبات وضيقات وتجارب وأزمات وماله برضه دواء برضه عشان توصل للسما. وأظن إن إحنا لما نتقابل في السماء ربنا يوصلنا كلنا هنكتشف أن كل التأديبات والأوجاع اللي في حياتنا كانت هي الأدوية الفعالة بالأكثر من البركات يعني التسهيلات والبركات ليها دور لكن التأديبات والضيقات ليها دور أكبر في خلاصنا لأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله احنا بقى بيعجبنا الدواء الحلو زي العيال الصغيره كده الدواء اللي طعمه حلو نحبش الدواء اللي طعمه وحش فنحب الدواء الحلو بس طب ما الدواء الحلو ما يجيبش كل النتيجه ده نتيجته ضعيف خده مفيش مشاكل بركات بقى وفلوس وعيال وصحه وكلام كده يعني بس الدواء المر مهم وهو اللي مفعوله اكبر بس لازم ربنا يحايل فيحط دواء ده مع ده عشان بس العيال تقبل ربنا يبعت رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة مرة تيجي تجربة فيك انت تفوقك ومرة تجارب في اللي حواليك مرة تبقى سامع وعظة فتنام ومرة تضطر تقول انت الوعظة عشان تخبط فيك طب افهم بقى ما دي رسائل ودي رسائل وكل ده عشانك حطينا في كنيسة عظيمة مجيدة قوية تاريخها قوي قدسيها أقوياء علمها عميق بلا بلا عذر ده في ناس الحقيقة مش في العز ده واللي واخدينه قد كده مجتهدين جدا وأمناء في اللي بياخدوه جدا وحاسين بكل حاجة عندهم واحنا عندنا بقى ايه الحكاية مليانة عز واحنا مطنشين الله يريد أن الجميع يخلصون ربنا عاوز الناس يوصلوا لإيه أولا يوصلوا معرفة الحق يؤمنوا بالحق يعني إيه مفيش غير حقيقة واحدة ربنا ربنا يسوع هو الحقيقة طب أنت مركز عليه ما أنت لو ركزت عليه وصلت للي عاوزه ربنا من الآخر تصحى عليه وتنام عليه وتاكل معاه وتفكر فيه وتحكي معاه خلاص هو أولك وآخرك يحصل اللي يحصل في الدنيا حواليك إيه اللي يحصل في بيتك ولا كنيستك ولا شغلك ولا ما تفرقش أنت ما تعرفش غيره هي دي القصة ببساطة طبعا لو ركزت عليه هتبقى مش مستحمل الشر فهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يبقى التوبة غرض إلهي مستمر إرادة إلهية أن الجميع يتوبوا كمان التوبة نتيجتها الطبيعية كلمة واحدة حب أول ثمرة حقيقية للتوبة حب زكى اللي بيكره الناس كلها أول ما أعلن توبته فكر في الفقراء وفي اللي ظلمهم محدش قال له حاجة بس هي دي النتيجة الطبيعية لأي تائب قديس موسى الأسود يقول العلامة الأولى من علامات صدق التوبة التوقف عن الإدانة لو أنت بتتوب بجد لا يمكن هتدين حد خلاص حبيت الناس كلها فاللي سطر عليك يخليك تستر على غيرك واللي مسامحك يخليك تسامح للي ذبحوك ده لو انت تايب بجد فيبقى ده اللي عاوزه ربنا عاوزنا نعيش حياة توبة تثمر حب للكل اختم واقول ايه اغتسلوا تنقوا دي ارادة ربنا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقضوا لليتيم حاموا عن الارملة هلم نتحاكك يعني امشوا في السكة دي وتعالوا حاسبوني بقى تعالوا اتحججوا لو قلتوا لي ما ينفعش ندخل السماء بلاوينا كتير لو كانت خطاياكم كالقرمص تبيض وتصير كالتلج يعني لو الشيطان وقف وقال دول مش وش سما لا لا بس انتوا بس امشوا ورايا اعدلوا اتجاهكم بس لو كانت خطاياكم حمراء كالدودي تصير كالصوف بس اعملوا الحتة اللي عليكم خلي ارادتكم زي ارادتي اكرهوا الشر وامشوا في الخير لو انتوا عملتوا كده هتلاقوا الحكاية ماشية سهلة قوي بنفس المعنى يقول هوشع ايه ارجع يا اسرائيل للرب الهك لانك قد تعثرت باثمك يعني اتكعبلت يا ابني بخطيتك دي اتكعبلت تعبير رقيق من ربنا يعني مش بيقول له انت افسدت انت عملت بلاوي بيقول له انت اتكعبلت اتكعبلت في الخطيه فارجع بقى حبيبي كفايه خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب يعني ايه ما مش عاوز ذبيحه مش عاوز منك حاجه هات لك كلمتين وتعال اي كلمتين طب ما بعرفش اتكلم اقول لك انا تقول ايه قول له ارفع كل اسم واقبل حسنا يعني اقبلنا ورجعنا حسنا زي ما خلقتنا كده كل شيء حسن فنقدم عجول شفاهنا ما, ما عندناش فلوس نجيب عجل ينفع تاخد كلمتين وخلاص ناخد كلمتين شوفوا التبسيط هذه إرادة الله عشان كده مجرد ما أنت تطلب الرحمة دي إرادة ربنا خلاص كملت مجرد أنك جاي بقلب منكسر متواضع لا يرزله الله لأنه الذبيحة مش هي الذبيحة اللي هي شوية حيوانات ولا فلوس لا لا الذبيحة عند ربنا قلب منكسر مش عاوز أكتر من كده لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين